ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم طفولة مستقرة هذا البرنامج الذي أتشرف أن أقدمه لكم عبر قناتكم قناة الرحمة الفضائية احنا اخترنا برنامج طفولة مستقرة عشان, نتف... عشان نتكلم عن الأطفال وإزاي نقدر نربيهم وعلى الرغم أن احنا دي الحلقة الثامنة من هذا البرنامج المبارك إلا أن احنا ما اتكلمناش إلى الآن عن نمو الطفل كان التركيز كله على الآباء والأمهات وده علشان احنا عايزين نوصل ان المشاكل اللي بتحصل في التربية هي تأثير الأب والأم احنا كتير قوي ما بنسمع عن الأطفال ان الآباء بيشتكوا منهم ان ده الولد ده طالع مشكلته كده طلع طلع لوحده هو طلع عنيد طلع عنيف طلع عامل مشاكل من نفسه احنا عايزين نقول لا المشكله ما بيطلعش من نفسه ده بيطلع بتاثير الاب والام عشان كده احنا اتكلمنا عن عن الاب والام بصفه مستفيضه ولسه هنتكلم عليهم كمان وكمان في الحلقات القادمه لسه ما اتكلمناش الى الان عن نمو الطفل لذلك هيكون كلامنا النهارده عن اثر الخلافات الزوجيه في تربيه الابناء احنا كنا اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة الحالة النفسية بعد قبل الزواج وبعد الزواج وأثناء الحمل وأثناء الرضاعة وأهمية الرضاعة كل ده اتكلمنا فيه بعد كده اتكلمنا عن صفات المربي الناجح وايه الاخطاء اللي بيقع فيها المربي الناجح آه ودلوقتي هنتكلم عن اثر الخلافات الزوجيه في تربيه الابناء الخلافات الزوجيه دي هي اللي بتسبب المشاكل والعقد النفسيه عند الابناء في دراسات كتير كانت اتعملت على الابناء وعن الاباء ولقوا ان الاطفال اللي بينشأوا بين ابوين فيهم بينهم وبين بعض مشاكل كتير نسبه الاصابه بالامراض النفسيه عندهم اكتر من الاطفال العاديين او في تربيه عاديه نسبه الاصابه بالامراض النفسيه اكتر ب 40% عن الاطفال اللي بينشأوا في اب وام مستقرين او في حاله مستقره اجتماعيا كذلك لما عملوا دراسات عن الأطفال المنحرفين سلوكيا وعن المراهقين كمان المنحرفين سلوكيا لقوا من 70 إلى 90% منهم كان سبب هذا الانحراف هو الاختلافات الزوجية بين الأب والأم لذلك كان الخلافات الزوجية دي لها أثر مباشر على الأبناء مش بس الأبناء كمان ده احنا هنتكلم عن الأثر الخلافات الزوجية على الأب وعلى الأم لذلك كان أول أول نقطة في الخلافات الزوجية هي مسألة الأثر على الزوجين قبل ما نتكلم على الأثر على الأطفال. أول أثر على الزوجين من الخلافات الزوجية هو انخفاض الروح المعنوية للتربية. يعني زي ما احنا بنقول كده ان هو بيزهق او بيمل من ان هو يقعد يربي في الاولاد اللي شريكه في الحياة عمل معاه مشكلة اللي كان متسبب في ايجاد هذه الاطفال بمعنى ان الاب اتجوز هذه الام وانجبوا هذه الاطفال هؤلاء الاطفال والاب اتخانق مع الام والام دي لو احنا افترضنا ان الام دي نص نص التكوين هذه الاطفال من من الام والنص من الاب نص ده نص الابن ده اللي جاي من الام انا زعلان من هذا النص فانا عندي شعور سلبي تجاه بعض الاطفال او تجاه جزء من هذا الطفل لان انا عندي شعور سلبي تجاه امه فانا متخانق مع الام مثلا او الام متخانقه مع الاب فهم كمان هم متخانقين هم شاعرين بشعور سلبي تجاه هؤلاء الاطفال بسبب ان الاطفال ده جزء منهم طالع لامهم اللي انا متخانق معاه. لذلك دايما الاب والام لما بيتخانقوا مع بعض لان ان هم مش عايزين يقعدوا مع اولادهم كتير ومش طايقين ان هم يدوا الوقت اللي كانوا بيدوه اولا قبل كده للاطفال. وان هم بس بيعملوا كده تقضيه واجب مش اكتر بس هو من جوه هو مش عايز يقعد ومش عايز يطول مع اولاده زي ما كان قبل كده المشاكل الزوجيه اللي بتحصل في البيوت بتخلي جو البيت نفسه زي ما بيتقال جو مكهرب او جو فيه شحنه او او او غضب او عنف هو ده اللي بيخلي بقى بيأثر على الاطفال وعلى ان ان الاب والام ما بيقعدوش مع اطفالهم زي ما كانوا بيقعدوا من الاول بالعكس كمان ان الاطفال بيحسوا بهذا التشاحن هذا الغضب هذا العنف الموجود في البيت فبيؤثر عليهم وبيطلعهم متاثرين بالمشكله الموجوده في البيت الاثر الثاني للخلافات الزوجيه على الابوين ان احد الطرفين سواء كان الاب او الام ممكن يترك البيت غير مبالي بانه ساب الاطفال دي من المشاكل اللي بنقابلها كتير في المجتمع بكل اسف وده مش من السلوك الصحيح ساعه الاختلاف ال ال البيت هو ملك الأب وملك الأم ايا كان بقى هو مكتوب باسم مين ايا كان هو آه، متفقين هو هو مين شاري البيت ده على باسمه ده موضوع اخر انما هو الحياه الزوجيه تعتمد على اب وام ومنزل لو ركن من الاركان ده راح ال ال ال بيبقى فيه خلل في المنظومه التربويه في هذا المنزل لذلك مهما حصل من خلاف او شقاق ما ينفعش ان الاب يسيب البيت ويمشي او الام تسيب البيت وتمشي حتى لو بينهم مش قادرين يقعدوا مع بعض بينهم غضب بينهم آه، بينهم زعل ما يقدروش ان هم يتركوا بعضهم كده هو بعض ويسيبوا البيت ويسيبوا كمان الاطفال وهم قاعدين مع امهم او قاعدين مع ابوهم ده من الاخطاء الكبيره اللي بتحصل لل- للاباء والامهات في تربيه الابناء ما ي- ال- ال- المنزل ده ملك الاب وملك الام مهما كان اسم المنزل مكتوب باسم مين يعني ال ال الام تقول لا ده انا هسيب البيت لابوهم هو ده بيته هو حر فيه الاب يقول لا ده بيت امكم وانتوا اعملوا فيه اللي انتوا عايزينه انا هسيب لكم البيت وامشي ده خطا كبير جدا المشكله كمان بتتفاقم لما بتلاقي ان الاب او الام كمان بيروحوا بيت أه آه، بيت اهله بيت اهلها آه، تلاقي ال- الاهل كمان خلاص عرفوا كمان بالمشكله اللي موجوده عند ال- الاب او الام دول فبقت المشكله بدل ما هي كانت منحصره في اتنين او الاطفال ممكن يكونوا عارفينها او مش عارفينها لما تكون مشكله بالاب والام ممكن تتدارك بسهوله عن ان انا بقى المشكله بقى وصلت للاهل بقى والاهل كمان بقى عارفين ان الاب والام دول متخانقين مع بعض والكلام ما بيسكتش فبعد كده الجيران شافوه الاب ده قاعد كام يوم عند ال... في بيت اهله او الام قاعده في بيت اهلها كام يوم فبقت الجيران كمان بتتكلم ان هم متخانقين وزعلانين وبقى في زعل المشكله كمان بقت بتسمع في ال- المنطقه فكله بيقول بقى ان البيت ده بيت غير مستقر الاب والام كل شويه يزعلوا من بعض ويسيبوا البيت ويمشوا الاطفال بقى بيسمعوا الكلام ده يسمعوا ان الجيران مثلا عماله تقول ده كل شويه با- أبو- ابوه سايب البيت وماشي امه سايبه البيت وماشي يبدا الطفل يحس ان فعلا هو هو مختلف عن الاطفال التانيين ان هو عايش في جو غير مستقر كل شويه واحد من الابوين بيسيب البيت ويمشي الاطفال زي ما هم محت... زي ما محتاجين ابوهم محتاجين امهم ما ينفعش الام تاخد بعضها وتمشي خصوصا لو كان مثلا الاطفال دول في سن صغير او في سن او في وقت هم محتاج هم محتاجينها فيه زي مثلا وقت امتحانات وقت مرض طفل وقت آه، في في مشكله لاحد الاطفال الام مح... ال- الاولاد محتاجين الام ومحتاجين الاب في نفس الوقت لذا وبنشوف المشاكل دي كتير كمان في ال... في ال... في الاسر اللي الاب مثلا بيكون بيسافر بيشتغل بره بتكون ال... ال- الاب مش متواجد مع الاولاد في طوال بقى سنوات طويله في التربيه والام بتفتقد وجود هذا الاب معاها في التربيه والاطفال بيبان ان هم مفتقدين الحاجات اللي المفروض ياخدوهم من الاب او الام لذلك في س- في ساعه الخلافات الزوجيه لما الاب او الام بيسيبوا البيت بتلاقي ان ال ال الاطفال بيتاثروا بان هم الحاجات اللي محتاجين ياخدوها من الاب او الام لو الطرف اللي ساب البيت ما مش عارفين ياخدوها او بياخدوها بشكل خاطئ ب- بالتصرف الخاطئ اللي عمله الاب او الام ان هم سا- ان هو ساب البيت ومشي الاثر الثالث ان الاب بقى ساب الام ل- هي تربي اطفالها بمعرفتها او الام سابت اطفالها لابوهم يربيهم بمعرفته بمعرفته الاب او الام كل واحد في الدنيا فيه عنده مشاكل او اخطاء بيرتكبها في حياته فلو انا سايب الاطفال عند واحد عند طرف واحد بس هو يربيهم هم هم هياخدوا هذا الاب او هذه الام هياخدوه بسلبياته وايجاباته كلها لما يكون في طرفين موجودين في البيت الطرفين دول بيكونوا بيشوفوا بعض بي- ده مثلا بيعرف ان مثلا مشاكل الطرف الاخر والله مشكلته ان هو مثلا بخيل شويه عنيف شويه عنيد شويه ما بيتحاورش كويس ال- الطرفين بقى بيقولوا لبعض مشاكلهم فيبتدوا هم بقى زي ما هم بيشوفوا بعض يبتدي بقى واحد واحد يصلح من نفسه فيبتدي الاطفال ي- ياخدوا ال- الحاجات الايجابيه اكتر من الاول اما لما يكون واحد بقى ال- ال- اللي بيربي بسلبياته بايجابياته بيطلع بيطلع الاطفال بكل السلبيات والايجابيات في هذا الشخص بعيد عن اي آه، اي إيجاب او اي تصليح لهذه السلبيات في هذا الطرف لذلك ال- الطرفين لازم يسمعوا بعض كويس ولازم يعرفوا اخطاء بعض ولازم يكونوا متقبلين ان هو ان هو عنده خطأ وان هو يسمع ان الخطأ ده كذا وكذا وكذا ممكن هو ما يقتنعش بيه في الاول ولكن يخلي هذا الخطا عنده يبتدي يشوف مثلا من من عند ناس تانية ناس مثلا تقول له انت عندك والله الخطا فهو يفتكر ان انا هو سمع ان انا عندي الخطا ده من طرف اخر يبتدي بقى يشوف لا ده هو فعلا الخطا ده موجود لما يصلحه ده هينعكس بالتاكيد على الاطفال وتربيتهم الاثر الرابع في معامله ال- في, في اثر الخلافات الزوجيه على الابوين هو ان ممكن احد الابوين في ساعه في ساعه الخلاف يتعامل مع الاطفال معامله سيئه عشان ياثر على الطرف الاخر بمعنى واحنا بنشوف في كتير قوي من الحوادث انتقام من الاب او الام عن طريق الاطفال ان ال ان ال ان الاب بقى عنيف ضد الاطفال علشان هو متخانق مع امهم او الام بقت عنيفه ضد الاطفال عشان هو عشان هي متخانقه مع ابوهم وساعات آه، بن- وبنقرا بكل اسف في الجرايد ان احنا بنشوف ان المساله بتوصل حتى للقتل ان ال- إن الاب او الام واحد منهم قتل ابن آه، احد اولاده او اولادهم هما الاثنين علشان هما بس متخانقين مع بعض وعمالين في مشاكل آه، مستمره مش قادرين يوصلوا الى حل مع بعض ده من ال- من من سوء التربيه اللي بتحصل في اثر ال- في, في الخلافات الزوجيه لما يكون في خلاف مش لازم ان انا اقعد ادخل الاطفال معايا في ال- الخلاف الخلاف دايما بيكون طرفين ما يد- ما احسن ان هو ما يدخلش فيه طرف اخر طالما ان انا اقدر الم المشكله بيني وبين مراتي او بيني وبين جوزي انما ان انا ادخل الاطفال كعنصر مشترك في ال- في المشكله هم مش هيعرفوا يعملوا حاجه لان هم كاطفال صغيرين انا مش هسمع كلام اطفالي طبعا انا هعمل اللي انا في دماغي انا مش صغير انا انا كبير انا مسؤول انا الاب مش هسمع كلام اطفال طب الاطفال ايه اللي يدخلهم في الوسط ايه اللي يخليهم هم ال- ال- ال- اللي عليهم ال- السلبيات بتاعت المشكله ده من الاخطاء اللي بيحصل في اثناء التربيه يجي الطفل بقى مش عارف هو هو ليه بيتظلم كده هو ليه بيقع عليه هذا العنف ليه هذا بي ليه بيقع عليه هذا الغضب هو ما عملش حاجه في حياته هو ده هو نتيجه هذا الاب وهذا هذه الام اللي مش عارفين يتفاهموا بينهم وبين بعض هو عمل ايه هو ما عملش حاجه هذا الطفل لكن هو عمال بقى بيشوف العنف والظلم اللي بيقع من احد الابوين بس انتقاما من الطرف الاخر الاثر السادس ال- ان ال- ان او الاثر الخامس هو ان ال- احد الابوين ممكن يحمل الطرف الاخر او يحمل الاطفال مسؤوليه استمرار الحياه في وجود ال- الخلافات يعني ان تلاقي الاب بيقول لاولاده مثلا والله انا مش هطلق امكم الا عشانكم بس انما انا انا لو انتم مش موجودين انا كنت طلقتها من زمان وسبتها تغور في بيت ابوها يعني انا متاسف لهذه الالفاظ ولكن ده اللي بيشو بيكون موجود في البيوت بكل اسف وده مش اسلوب الصحيح للتربيه الاطفال هم مش متحملين يعني هم مش مسؤولين من المشكله ولا من الخلافات الزوجيه زي ما بنقول هم هم نتيجه الاب والام انتوا ما كنتوش عارفين تتفاهموا بعض دي مشكلتكم انتوا عايزين تستعينوا بحد تاني عشان عشان يدخل يحكم بينكم كما قال الله سبحانه وتعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. فالاطفال ما لهمش اي دخل في المشكله، انتوا عايزين تستعينوا باخر عشان يحل المشكله هاتوا حكم من هنا وحكم من هنا هم يحكموا بينكم، اما ان انا اقعد اقول لهم الاطفال انتوا لولا لولا وجودكم انا زمان كان زماني طلقت الام او الام انا مش قاعده في البيت ده غير عشانكم انتوا بس اللي هو الاطفال هيفهموا طب انتوا انتوا قاعدين عشاننا طب احنا ذنبنا احنا ايه احنا ما عملناش حاجه انتوا قاعدين عشاننا ده فرض للتربيه وكمان انتوا قاعدين كمان علشان تصلحوا بينكم وبين بعض انتوا انتوا محتاجين بعض واحنا محتاجينكم واحنا الاثنين كاطفال احنا محتاجين الاب محتاجين الام مش بقى احنا بقى عمالين ناخد اللوم كله ان احنا السبب في ان انتوا عاملين آه، حي- عايشين حياه تعيسه بينكم وبين بعض عمالين تتخانقوا احنا مش السبب انتوا اللي مش عارفين تتفاهموا بينكم وبين بعض الاطفال لما بيشوفوا بقى على طول اللوم المتواصل في ان انتوا انتوا اللي انتوا السبب انتوا اللي بتعملوا فينا كده انتوا اللي مخلينا نعيش مع بعض لا احنا احنا احنا احنا نتيجه آه، ز- جوازكم انتوا مش نتيجه مشاكلكم مش نتيجه حاجاتكم انتوا انتوا اللي عملتوا كده في نفسكم الاثر السادس في الخلافات الز- الزوجيه على الابوين ان ال- ان احد الاباء آه، آه، آه، الاب او الام بياخد يسحب الاطفال ناحيته بعيد عن الطرف الاخر وده بكل اسف بنشوفها كمان في ظروف الطلاق والقوانين اللي بتجري فيها الطلاق ان مثلا ال- ال- الحاضن بياخد الاطفال ويكون الطرف الاخر مش- مش مسموح له ان هو يشوف الاطفال الا مثلا ساعه في الاسبوع او وقت قليل قوي احنا لا- قبل ما نوصل للطلاق في المشاحنات تلاقي ان الام عماله بقى بتاخد الاطفال مثلا في صفها او الاب ياخد الاطفال في صفه بعيد عن الاب ده انتوا شايفين ابوكوا ده ابوكوا ده ما بيحبكوش ده ابوكوا ده بيعمل وبيعمل وبيعمل وعمال بي- ده انا اللي بعمل بقى كل حاجه كويسه واعمل كل حاجه فتبتدي مثلا ال- ال- احاسيس الكراهيه بنحطها في الطفل اتجاه الطرف الاخر سواء كان الاب او الام الاب بيقول شايفين امكم بتعمل ايه امكم ده بتعمل كذا وكذا وكذا وكذا وانما انا قاعد معاكم انا اللي بصرف انا اللي بجيب انا اللي بودي يبتدي بقى الاطفال في في لخبطه الام اللي هي المصدر مثلا الحنان والعطف وهي بقى اللي بتعمل كل السيئات دي والعكس بالعكس الام مثلا تقول ده ابوك اللي بيعمل كذا وكذا وكذا وانا لولا وجودي انا في البيت ما كانش البيت ده استمر لغايه دلوقتي ده مش مش حاجه صحيحه إيه، مش مش معناه ان انا الام او الاب مش معنى ان انا مختلف مع الطرف الاخر ان انا اقعد بقى اكره الاطفال في صوره الطرف الاخر واقعد اعدد سلبياته قدام الاطفال بالعكس انا محتاج افهم الطفل ان انا ان انا بحب هذا الاب بس احنا امر طبيعي جدا احنا نختلف زي اي اتنين بيختلفوا في الدنيا وهو طبيعه الحياه ان في اختلافات وفي مشاحنات دي حاجه طبيعيه ولكن اساس ال- اساس العلاقه الزوجيه هي الحب والموده فانا لازم افهم الطفل إذا كان في خلاف بيني وبين أبوك أو في خلاف بيني وبين أمك أنا إحنا بنحب بعض ولكن إحنا في شوية خلاف حصل ده الخلاف ده هيزول مع الوقت إنما أنا أحط الطفل كده وأقعد أقول له أمك دي كذا وكذا وكذا وأبوك ده كذا وكذا وكذا وأنا اللي بعمل وأنا اللي بسوي وأنا اللي قاعد في البيت وأنا اللي لولا لوجودي كان زمان كنت ترميته في الشارع ده هو ده الكلام الخاطئ اللي اللي بكل أسف بنسمعه في كتير من البيوت لذلك الأطفال الأطفال لازم يكونوا بعاد جدا عن أي مشاكل زوجية بين الأب أو الأم مش معنى ان في خلاف زوجي انا بقى استعمل آه، العب العب من ورا الاب في صفي على ضد ابوهم على اساس ان الاطفال دول يكونوا ورقه ضغط آه، معايا على ابوهم ياخد الاطفال برضه في صفه ضد امهم وان امكم دي وحشه وامكم دي كذا وكذا وكذا لا الاطفال دول طرف محايد خالص في القصه بعيد عن المشاكل انا ما بستعملش بقى اسلوب ان انا بجيبه في صفي بعد كده ضد الصف الاخر لا انا انا الاطفال دول انا حتى لو انا مختلفه مع ابوهم او انا مختلف مع امهم الاطفال دول عليهم انهم يحبوا ابوهم ويحبوا امهم في ان واحد ال ال ال الاثر الخ- الاثر السادس في او الاثر السابع في الخلافات الزوجيه على الابوين ان ال- ان انا اشحن الطفل غير ان انا سحبته بقى اللي احنا قلناه ان انا بشحن الطفل اتجاه الآ- الطرف الاخر وان انا اقول له ان انت كذا وكذا وكذا وان ال ال ان ابوك او امك هي اللي هي هم اللي بيعملوا كذا وكذا وكذا وساعات بكل اسف بنسمع من اهل الام او اهل الاب ان هم بيكرهوا كمان في الطرف الاخر واهل الاب واهل الام دول في آه، يعني مست يعني فيما في علاقه ابعد من العلاقه اللي هي الزوجيه علاقه الاب علاقه الام دي علاقه حميمه الطرف اللي هي العيله عيله الاب علاقتها بالام ابعد من علاقه الاب بالام وكذلك العكس علاقه الام ابعد آه، ابعد عن الاب من علاقه الام بالاب على طول لما بتحصل مشاكل بنلاقي ان العلا- الاهل الام بي- بيكرهوا الاطفال في الاب مش عارف وكناش عارفينه صح واخترنا غلط و... وكذلك لما نلاقي اهل الاب في مشكله مع الام ده امكم كذا وامكم لا الكلام ده كله كلام خاطئ جدا في مساله التربيه اهل الاب واهل الام ما لهمش دعوه بالمشاكل الزوجيه بين الاب والام طالما هم ما اشتكوش او جابوا ح- حكم من هنا وحكم من هنا الاب والام كمان لما يجوا يختلفوا ما ما يش ما, ي... ما يطلعوش مشاكلهم بره سواء كان لاسره الاب او اسره الام طالما يقدروا يخ- يحلوا مشاكلهم بينهم وبين بعض الاثر الاخير آه، اللي اللي- في الخلافات الزوجيه بين الابوين هو مساله التحكيم الاطفال بينهم وبين بعض يعني يجي الاب يقول لك انت عايز تقعد معايا ولا ولا مع امك او تيجي الام تقول لك انا عا- تقول للاطفال انتوا عايزين تقعدوا معايا ولا مع ابوكم يجي الاطفال بقى في حيره طب هم لو اختاروا الام طب الاب ده يعني يعني نقول له ايه نقول مش عايزين نقعد معاك ولا لو اخترنا الاب نقول للماما احنا مش عايزين نقعد معاكي ما ينفعش فتلاقي ان الاب او الام وقعوا الاطفال في حيره هم مش عارفين يتصرفوا فيها وفي الوقت نفسه الاب والام ال- الاطفال محتاجين الاب والام الاثنين في وقت واحد مش محتاجين الام لوحدها ولا محتاجين الاب لوحده انما ان انا امسك الطفل ال- ال- ال- ال- الدليل الاجابه واقول له اخت- اختار يا تقعد معايا يا تقعد مع ابوك هو ده اللي بيخلي الطفل في حيره احنا بنتكلم كل ده في خلافات زوجيه ما قبل الطلاق احنا لما بينفصلوا بقى ده المساله بتختلف في في ساعتها لكن في ساعه الخلاف الزوجي يجي يقول لك انت عايز تقعد معايا في بيت اهلي ولا تقعد في بيت ابوك ده الطفل ده مش مش مش من مسؤوليته ان هو يختار لا اما مسؤوليه الام ان هي لما تختلف مع الاب انها تقعد معاه في نفس البيت حتى لو هم حتى لو هم بينهم وبين مشاحنات بينهم وبين بعض مشاحنات نفسيه او غضب او زعل او ايا كان مش لازم يكون في علاقه زوجيه مش لازم يكون في كلام مش لازم يكون في حب بس هم حتى قدام الاطفال ما- ما بيود- ما بيوروش الاطفال ان هم زعلانين من بعض او متخانقين من بعض لا المشاكل الزوجيه في اوضتهم الخاصه بيهم بعيده عن الاطفال تماما لذلك احنا بعد ما خلصنا الاثار الخلافات الزوجيه على الابوين هنتكلم في اثر الخلافات الزوجيه على الاطفال والخلافات الزوجيه على الاطفال اهم اثر موجود عندهم هو اصابتهم بالامراض النفسيه والعقد النفسيه الاطفال نتاج ابوهم وامهم مفيش طفل مفيش طفل بيتولد هو كده هو الولد طلع كده هو انما هو الطفل آه، طالع بمشكله طالعه من ابوه وامه اخد اتصال وارجع لحضراتكم ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ام البراء اه نعم لو سمحت اسأل حضرتك يعني انا ابني لسه ش... لسه شهرين ويكمل ثلاث سنين لس- لسه يا فندم لسه شهرين ويكمل ثلاث سنين تل- اه ثلاث سنين اه فانا كنت عايزة اسأل قبل هو بالصوت رفيع
آه، معلش مش سامع حضرتك كويس تسالي ايه العقاب العقاب هلا.
بالصوت الرفيع ان انا اعلقه في مكان وابدا اهدده بيه
ع- علقه في مكان اه يعني ايه علقه في مكان علقه من هدومه يعني نعم لا العصا اعلق عصا صغيرة آه.
في مكان وابدا اهدد الطفل بيها يعني اه فانا بسال يعني مش المفروض اللي ضرب بيكون مثلا مره بتحس إن انا باجي اهدده بيها مم.
يخاف منها او كده
طيب يعني انت انا على ما انا سامع حضرتك بتقولي ان انت معلقه عصايه علشان تهدده تهدديه بيها وهل الطريقه دي صح ولا غلط في العقاب صح كده؟
اه بس لازم ي- هو يعني انا سمعت ان دي وسيله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم
طيب هرد على حضرتك حاضر وعايز اسال حضرتك سؤال تاني معلش ايه الخطوات عشان انيمه في اوضته لوحده ايه الخطوات اللي انا اعملها عشان انيمه في اوضته لوحده هو ده الولد الوحيد؟
اه طب ولسه ما نامش لوحده في ال- في اوضته؟
لا والله لسه فلان هو بيقوم كده يصرخ مره واحده ويجري على الاوضه الثانيه بتاعتنا فانا عايزه اسال طب ايه اللي اعمله يعني عشان انا انيمه في اوضته لوحده طيب هرد على حضرتك حاضر وبعد اذنك معلش ممكن رقم تليفون حضرتك طب آه، حضرتك هحولك على الكنترول بس انا عايز اسال على كيف آه، النوم لوحده دي هو بينام حضرتك في نفس السرير بتاع آه، الاب والام ولا في السرير جانبي في نفس الاوضه؟
انا حاولت اعوضه في الاول سرير جانبي في نفس الاوضه وقعد فتره كده كام يوم وبعدين حاولت بقى انيمه في اوضته لوحده فما نفعش بقى بيقوم مره واحده يصرخ وكده فانا طب- يعني قلت اعرف ايه الخطوات الصح اللي انا اعملها طيب معاه الاول حاليا حاليا هو بينام في نفس السرير ولا في سرير جانبي؟
في سرير جانبي طيب حاضر هرد على حضرتك حاضر ماشي
أي... ايوه الام اميره ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا والله أنا عايزة أستأذن حضرتك في حاجة ايوه اتفضلي يا فندم آه، أنا عندي أربع أولاد ما شاء الله آه، أكبرهم في أولى جامعة وجوزي من يوم ما اتجوزنا آه، الحمد لله كان كويس بس جه من فترة من حوالي آه، تسع سنين اتعرف على شخصية آه، حد من آه، أصدقاء السوق مم.
وابتدى يمشي في الطريق الغلط معلش اللي هو آه، يبص إلى ما آه، يعني يسيب محل الله له الله ويبص لستات تانيين تمام الوضع ده مش عاجبني ومعلش انا انسانه محترمه ومحجبه وهو كان لما اتجوزني كنت انسانه مثقفه جدا و- ولطيفه جدا ويعني الحمد لله كنت كويسه تمام اخد بال حضرتك أيوة.
وكان بيتباهى بيا قدام كل الناس ويفتخر جدا بيا قدام كل الناس تمام من ساعة ما اتعرف على هذا الشخص آه ابتدى بقى للحاجات الغلط وانا مش قابله الوضع دوت على نفسي ولا على ولادي مم.
وبعدين في يوم من الايام آه آه يعني انا هددته قلت له انت لو عملت كده انا هسيب لك البيت وامشي يعني انا اهون عليا أ- امشي أ- اعيش في اي مكان الا اني اعيش معاك بالوضع دوت لان تمام.
انا ما اقبلش آه اني اكون في واحده تانية في حياتك غيري فهو م- م- طبعا زعل ازاي ان انا بهدده بالطريقه ديت وقام مد ايده عليا وبعد جاب اهلي وجاب اهله اتفاجئت بقى ان ال- كلهم بيقولوا لي حاجه واحده طالما هو بيصرف عليكي ومش منقصك حاجه وسوري يعني الح- الحق الشرع بيديهولك وكل حاجه بيديهالك مم.
عايزه منه ايه تاني بقى مم.
الله طب انا بني ادمه انا ليا مشاعر وانا ما قصرتش معاه في حاجه ليه هو ي- ي- يخليني اتضايق انا غير مقصره معاه في اي شيء بشهادته اولا ثم شهاده جميع المحيطين بينا تمام طب انت لما زوجتك انسانه محترمه وبتدي لك كل اللي انت عايزه انا مش موظفه ب- وما عنديش فلوس ما عنديش ورث علشان اديهوله ولكن ع- الحمد لله ربنا اداني حته اسمها عطاء وحنان مم.
بدي لك كل اللي اقدر عليه طيب كل شيء اقدر عليه اديتهوله طيب طيب حضرتك الى ما ابعد تتخيل حضرتك تمام طيب حضرتك آه، آه، هل قعدتوا مع بعض وانتوا آه قلت- مش قلتوا انت- قادر هو عنده حته مش كويسه انه ما بيحبش المواجهه حضرتك مم.
آه بي- بي- يعني بيتضايق جدا مم.
وبعدين لما انا اكتر من مره آه، والده الله يرحمه آه، كنت بحكي معاه وبتكلمه واقول له يا بابا الحاج الامر كذا كذا آه، كان بيقول لي طيب بس هدي اخلاقك وعشان ولادك ويا بنتي استحملي واصبري الله يرحمه آه، وممكن كان بيكلمه تمام.
بس برضه هو اللي في دماغه في دماغه بيعمل اللي هو عايزه عشر سنين وانا على الحال ده انا تعبت بجد وبعدين مش قادره استحمل طب اروح لمين هروح اشكي لاهلي تاني علشان يقولوا لي آه، طالما بيصرف عليكي هو انا في بيت اهلي ما كنتش باكل انا كنت باكل وبشرب احسن اكل واحسن لبس طيب طيب عشان بس نوصل لحل آه، هو حضرتك آه، يعني حضرتك بتقولي ان هو بيهرب من المواجهه يعني ما آه.
قعد- ما قعدتوش مع بعض وشفتوا حل نهائي لهذه المساله لا لا لا لا هو بيرفض المواجهه تماما طيب يعني هو بيشتغل يعني بيعمل الحاجات دي في ال- في الديره بعيد عنكم بغير بدون لا ما مش يقول بعيد عننا يعني من السهل جدا ان انا في يوم آه، آه، هو بيشتغل يعني ممكن انا آه، آه، انزل اقول له مثلا انا نازله آه، اقعد معاك شويه او بتاع كده ايا كان فاتفاجئ بحاجات مش لطيفه قدام عينيا في البيت طب ليه طيب اتفاجئ احيانا مسكت الموبايل في- في سنه من السنوات مسكت الموبايل بتاعه لقيت ع- ع- غراميات بقى و- ورسالات رايحه ورسالات جايه وحاجات كده مش لطيفه طب خالص طب هو مش متجوز على حضرتك؟
عرف كتير عرف كتير عرف كتير وانا قلت له العرف ده حرام آه، هو في البدايه اول مره اقنعني ان ده حلال مم.
فوافقت قلت طالما حلال ماشي بس عشان ما يبقاش ابن ابو ابو ابني او ابو بنتي يبقى حاجه مش كويسه قدام ربنا اه آه، لا حرام عشان ما ما يبقاش انا اللي ساعدته على انه يرتكب الفحشاء طيب هو كم أنا سنه حضرتك أستحمل دلوقتي؟ مم.
وطالما حلال وبعدين لما سالت اكتر من مره قالوا لي لا ده حرام لا، طب انت بقى بتعمل كده ليه بت- عايز مني ايه وبعدين طيب آه، حضرتك هو هو كم سنه دلوقتي؟
عنده كام 46 46 سنه طيب انا هرد على حضرتك حاضر انا استاذن لا حضرتك.
ما فيش مشكله هرد على حضرتك حاضر حاضر طيب هرد على الاتصال في, في اخر الحلقه واكمل اثار الخلافات الزوجيه دلوقتي على الابناء وزي ما قلت قبل كده ان كتير قوي من الاتصالات بتكون اجابه الاسئله في اثناء الحلقه في اثناء الحلقه ولكن برضه هس- هجاوب على الاسئله بشكل فردي في اخر الحلقه. احنا اتكلمنا عن اثر الخلافات الزوجيه على الزوجين ودلوقتي بنتكلم على اثر الخلافات الزوجيه على الابناء وقلنا ان الخلافات الزوجيه دي اول اثر بتاثره على الابناء هو اصابتهم بالامراض والعقد النفسيه المختلفه على حسب بقى شكل المشكله وظروفها وملابساتها وقد ايه تاثيرها على الابناء وقد ايه اشتراك الابناء في المشكله او بعدهم عن المشكله ده اللي بيسبب المرض النفسي او العقده النفسيه للاولاد آه، ال- ال- ده اللي حقيقي ال- الامراض النفسيه والعقد النفسيه اللي بتظهر في الاولاد دي هتيجي مع الوقت هنتكلم فيها لا- على حسب ظروف المشكله اللي بيمر بيها الاب او الام وقد إيه اشتراك الابناء في المشكله او بعدهم عنها. آه، تاني اثر اللي هو الض- تاني اثر في لل- للخلافات الزوجيه على الابناء هو ضعف الشخصيه وان هو ما بيبقاش مستقر من الناحيه النفسيه معنى ان هو يكون متذبذب ال- ال- ال- الجو الاسره لما يكون مشحون لما يكون في مشاكل لما تكون الام كل شويه تسيب البيت او الاب يسيب البيت او ان في مشكله بتحصل من احد الطرفين ال- الولد بيبقى مش فاهم ايه الصح وايه الغلط وهل الصح ده المفروض نعمله ولا الصح ده صح من الناحيه النظريه وممكن ما نطبقوش من الناحيه العمليه او هل ال- ال- المشكله دي ممكن يتغاضى عنها كده هو خلاص وتعدي الطفل ما بقاش فاهم يعني ايه صح يعني ايه غلط الدنيا الدنيا مش مش ماشيه معاه بشكل واحد لا ده في كلام بيتع- بيتقال وفي افعال بتتعمل وهو في الاخر هو نتيجه كل الاقوال والافعال المتضاربه دي اخد اتصال تاني وارجع لحضراتكم ايوه السلام عليكم
والله يا دكتور آه، كنت عايزه اتكلم في الجزئيه اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها انه ال- ان الابناء لما بي- لما الوالد بيضغط على الام بولادها اه آه، آه، وده بيحصل يعني ف- بس الابناء بيشوفوا ان الاب تا- يعني آه، بيعمل حاجات غلط مم.
فهم بي- بناء عن كده هم نفسهم بيتكلموا في الغلط ده هل ان انا لما اقول لهم ان ده غلط وما صححوا يعني ما- ما بي- بقى باين ان الاب غلط في الشيء ده غلط بالنسبه لولادي
آه، الغلط شكله ايه حضرتك يعني مثلا ممكن مثلا ي- ي- يعنف الطفل قدام اللي قاعدين كلهم مم.
ممكن في مشكله بيني وبينه يت- يتضايق عليهم يتنرفز عليهم إيه، ممكن لو دخلوا مثلا بيتفرج على التلفزيون ي- يزعق لهم لو نطقوا معايا بكلمه امم فيعني هو على طول عصبي جدا امم فهم حاسين بعصبيته دي وبيكلموني انا فيها هل آه.
انا عليا ذنب كده او غلط عليا ان انا هم ابين لهم ان ده غلط عشان ما يكرروش في مستقبلهم طيب انا هرد على حضرتك ب- بالتفصيل حاضر ايوه آه، معايا اتصال تاني ايوه السلام عليكم استاذ عمرو ايوه السلام عليكم عايز اطلع آه، آه، ايوه يا دكتور آه، لو سمحت بكلم حضرتك آه، علشان احنا عندنا بنت عندها سنتين مم.
آه، فكنا عايزين نعلمها ازاي تقعد على البوتي اه آه، و- والعقاب بالنسبه لها وخصوصا ان احنا عندنا طفل آه، يعني ربنا رزقنا بطفل عنده تسع شهور ما ف...
شاء الله آه.
اه فهو فاحنا عايزين نعرفه يعني ال- العقاب بالنسبه لها وهي علاقتها بيه و- واحنا ازاي آه، ما نزعلهاش منه والكلام ده فلو سمحت حضرتك ممكن تجاوبنا اجاوب حضرتك حاضر هو هو هي دلوقتي حضرتك يعني هي دلوقتي سنتين وحضرتك تسال على مساله العقاب دلوقتي هو هي احنا اتكلمنا احنا ب- احنا مش عايزين نعاقبها يعني ان احنا نموتها لا احنا عايزين نعاقبها اللي هو يعني مثلا حطت ايديها في الكهرباء آه آه.
مثلا اخوها عضته آه آه.
حاجات كده اللي هي ما بين الاطفال كده يعني طيب حاضر آه و- وهي من دلوقتي صح ان هي تقعد آه، بتعمل بيبي لوحدها ولا هو لسه بدري الكلام ده ولا ايه؟
طيب هرد على حضرتك حاضر حاضر ارد على حضرتك آه، اخد اتصال تاني ايوه السلام عليكم استاذه حنان الله يسلمك بس بص انا عندي ابن خالتي آه، عمره 13 سنه مم.
هو من قيمة 10 ايام والده بعت عشان ياخده
والده ايه؟
بعدين راح هو كان عايز يقعد مع عمه هو وابوه وامه منفصلين عن بعض متطلقين لهم 10 سنين اه يعني هو كان عمره عش... ثلاث سنين تمام فهو قال لباته انا لازم انا عايز اقعد مع والدتي في البيت عندي بت- في البيت عندي بتوه مم.
فهو ما رضيش فهو قال لي قال لامه انا عايزه انا عايزه اقعد معاك قالت لا روح عند بابا فهو شرب سم وميه فعليه وزر يعني هو عمره ثلاث سنين واتحرم جدا من امه يعني يعني دلوقتي هو هو قاعد مع امه 10 سنين وابوه عايز ياخده له يقعد معاه على طول يعني ولا ياخده بس يقعد معاه فتره قصيره؟
هو قال له خليني قاعد مع امي فتره الاجازه ما رضيش آه، فتره اجازه شهرين مثلا بس؟
اللي هي اجازه السنه دي مثلا شهرين ثلاثه تمام هو ما رضيش آه، الأ- الولد مرضيش ولا الاب آه، ولا الام الوالد مرضيش؟
ما رضيش ان هو يسيبه مع والدته الولد ال- الولد مرضيش؟
الو- ابوه ابوه ما رضيش ما هو ابوه اللي عايز ياخده أيوة.
مش مش انت قلت ابوه عايز ياخده معاه يقعد معاه شهرين؟
دي امه ده عاي- هو عايز يقعد مع امه وابوه عايز ياخده آه، ايوه آه، ابوه عايز ياخده عشان يقعد معاه الصيف صح؟
اي مين اللي مش راضي؟
لا هو- هو عايز يقعد معاهم فتره الصيف وابوه عايز ياخده
ط- يعني يعني يعني هو قاعد مع امه وابوه عايز ياخده فتره لا هو الصيف.
راح لها يعني قاعد عندها فهو بعت له فهو ما رضيش يروح ما رضيش فقال يرجع لو لأبوه بابا تاني.
صر- لو ابوه يعني صر عليه هيشرب سم ويموت فهو يا- بعت له تاني فشرب السم ومات يعني هو عليه وزر دلوقتي ال- ال- ابن الخاله ده شرب سم ومات؟
ايوه مات من 10 ايام اه طيب يعني عشان هو انتحر علشان هو معلوش ما عشان ما رضيش يرجع لابوه طيب انا هرد على حضرتك حاضر طيب احنا واضح طبعا م- مساله الخلافات الزوجيه ليها اثر كبير طبعا بين الابناء انا هرجع تاني برضو لل- لل- للاثار وهرجع برضو ارجع للاسئله في اخر الحلقه قلنا ضعف الشخصية والتردد اللي بيبقى فيه الأطفال وإزاي إن الطفل بيبقى محتار بين أبوه وبين أمه وإن هو بيشوف أبوه مثلا بيعمل حاجة وأمه بتعمل حاجة وإن هو مش عارف إيه الصح وإيه الغلط هما بيقولوا مثلا خليك هادي خليك كويس في حين إن هما بيغضبوا بيزعلوا بيتنرفزوا بيتخاصموا وهو مطالب إن هو يكون كويس وما وما- ما يعملش خطأ وإن هو يسامح و و- ويتجاوز عن مشاكل كتير لما بيشوف هذا التناقض يبتدي هو بقى يتلخبط ومبيبقاش عارف ايه الصح وايه الغلط ويبتدي يبقى مره ك- ماشي كويس مره ماشي وحش لغايه اما يخش بقى في يكبر ويخش في اصدقاء ومجتمع على حسب بقى ما يت... ما يتصاحب على حسب هو ميوله في الفتره الحاليه ماشيه كويس ميوله فتره م- وحشه هو ميوله دي بتوجهه ان هو يتعرف على على الاصدقاء الاصدقاء دول هم بعد كده اللي بيوجهوه للمسار سواء كان الصح او الغلط اخد اتصال تاني وارجع لحضراتكم ايوه السلام عليكم
السلام عليكم ام هنا ايوه السلام عليكم عليه الصلاه والسلام.
السلام عليكم عليه الصلاه والسلام. اتفضلي ألو.
ايوه اتفضلي سامعك آه، ايوه يا دكتور آم، انا بنت عندها اربع شهور بس المشكله مش في البنت المشكله في انا ان انا متردده شويه في قراراتي فانا عايزه يعني اعرف ازاي حاجه زي كده ما تاثرش على تربيتي ليها بحيث ان هي كمان ما يطلعش عندها نفس المشكله دي والتردد شكله ايه حضرتك نعم التردد شكله ايه
يعني صعب ان انا اخد قرار مثلا لو بشتري لبس حاجات زي كده يعني مثلا لو بشتري لبس ببقى دايما متردده طب اخد يعني اخد ال- اللون ده مم.
هو انا مش ملاحظه المشكله دي هو زوجي اللي ملاحظها ودايما بيقول لي انت متردده في قراراتك طيب آه، أخ... اخواتك ملاحظينها نعم اخواتك اخواتك بيلاحظوها اخواتي اه هي المشكله اساسا من البيت عندنا فعلا كان في مشاكل ما بين يعني والدي ووالدتي و- ودي مقصره معانا شويه يعني مشاكل والدتك ووالدتك اثرت عليكي وحضرتك خايفه ان الاثار دي تز- تفضل في, في يعني كان الطفل دايما في مشاكل فعلا ما بينهم ودي مطلعه يعني الشخصيه عندي متردده شويه طيب حضرتك كام سنه يا فندم نعم حضرتك كام سنه انا 30 سنه طيب ارد على حضرتك حاضر ماشي مش هتعرف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب انا هبتدي ارد على الاسئله من دلوقتي لان عندنا كلام كتير في هذه الاسئله. آه، اول سؤال كان عن ال- الاخت ام ام البراء كان بتسال على طفل آه، عنده ثلاث سنين وهي بتستعمل آه، اسلوب الت- الترهيب شويه في او رساله العقاب ان هي بتعلق عصايه للتهديد آه، للطفل لو عمل اي اخطاء وبتسال هل الوسيله دي يعني انا سمعت ان دي وسيله نبويه عن النبي صلى الله عليه وسلم آه، انا بقول اولا آه، انا يعني في حدود علمي انا لا اعلم ان هي وسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيعلق العصا ويهدد بيها او او ي- حاططها كعقاب للاطفال في حدود علمي لا اعلم ان ذلك اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم و- ولا اعلم يعني اثرا كان تكلم عن ضرب الاطفال آه، الى الاثر اللي هو مساله اض- اضربوا الاطفال او اضربوهم آه، حف- آه، علموا اولادكم صلاة وهم ابناء سبع واضربوهم علي وهم ابناء عشر والحديث في مقال اللي في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولا اعلم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب الاطفال ابدا في حدود علمي الضئيل لكن انا بقول ان احنا ال- دايما بالناس بنلجا الى اسلوب العقاب والتهديد التهديد ده دايما بيربي عند الطفل خوف وقلنا قبل كده في الحلقات السابقة ان الثواب اهم من العقاب بكتير لازم انا ابتدي احبب الطفل في حاجة هو بيحبها هو بيحب الطفل هو الطفل بيحب حاجة أحب... عايز احببه هو في حاجة تانية في حاجة صح يبقى انت لما بتعمل الصح ده هتاخد الحاجة اللي بتحبها فهو يبتدي يحب هذا الصح اللي هو اصلا بعيد عنه انما انا اذا كنت كل شويه هقول له انت هتتعاقب او انت هتتهدد او انا حاطط له حتى وسيله العقاب قدام عينيه كده دي مساله بتربي الخوف جدا عند الطفل خلاص الوسيله دي موجوده قدام عينيه هو طول الوقت ماشي عينه على الحاجه دي خايف في اي وقت ممكن الح- العصايه دي مثلا تتاخد و- ويتضرب هو بيها الاسلوب ده مش اسلوب صحيح خصوصا في السن ثلاث سنين لسه بدري قوي على الكلام ده الطفل محتاج ان هو يتحب في الحاجات اللي هو اللي هو محتاج يعملها وان هو ي- آه، ننفره عن الحاجات اللي مش مطلوب يعملها والتنفير ازاي ان انا ابتدي برضو ابعده عن الحاجات اللي هو بي- بيطلبها هو بيطلب مثلا يقعد مع ماما يقعد مع بابا يطلب يتفرج على التلفزيون يطلب يلعب يطلب ي- ي- ياخد يشتري شوكولاته يشتري اي حاجه هو عاوزها لما هو لما الطفل عايز حاجه معينه وبيعمل غلط مش هياخد الحاجه اللي هو بيحبها ده اسلوب عقاب كويس الطفل بقى من من تخصص مش فارق معايا الحاجه دي خلاص انا مش عاوز مش عايز مش عايز الشوكولاته مش عايز اقعد على التلفزيون مش عايز العب آه، اعمل برضه أنا مصمم على خطأي الطفل بيحاول يبوظ النظام اللي احنا بنحطه له بيحاول ي- زي ما اتقال ان هو يحرق هذا النظام ب- ب- ولكن الطفل من جوه بيتكسر بيلاقي ان اخوه بياخد الحاجه اللي هو عاوزها وهو ما بياخدش او صاحبه بياخد الحاجه اللي هو عاوزها وهو الطفل ده ما بياخدش يبتدي يلاقي ان ان مفيش وسيله الى ان هو ياخد الحاجه اللي هي اللي هو عاوزها الا لو سمع الكلام هياخد الحاجه ما سمعش الكلام مش هياخد حاجه وان انا امشي النظام بشكل ثابت بحيث ان الطفل خلاص يفهم ان هو علشان يوصل للحاجه اللي هو عاوزها لازم يعمل اللي هو هو المطلوب منه هو ده اللي احنا دايما بنتكلم معاه مع الاب والام المشكله المشكله ان الاب والام كتير مع الطفل لما بيزن او بيضغط عليهم ان هم آه، يعملوا اللي هو عاوزه يفض- يفضل يطلب يطلب يطلب ويزن ويعيط ويرفص وي- وي- ويخبط دماغه حتى في الحيط الاب والام بيضعفوا ويخافوا عليه خلاص خد اللي انت عاوزه يبتدي بقى الطفل ماشي على خطأه وكمان بياخد اللي هو عاوزه فهو مش هيتعلم ب- بهذا الشكل لذلك انا بقول ان احنا لازم نبتدي اولا بالثواب والعقاب له وسيله اللي هو الوسيله الاساسيه اللي هي الحرمان الطفل ده ثلاث سنين محتاج ان هو نحببه في الحاجات اللي هو محتاج يعملها ونبعده بالشكل الثواب العقاب اللي احنا اتكلمنا فيه وبلاش مساله التهديد بالعصا وان احنا نعلقها كده في وش الطفل وكان بتسال برضو على مساله سرير آه، لوحده وهو بينام في اوضه ابوه وامه الطفل طالما هو حاسس ان هو نايم في ابوه بيت- آه، هي- هيرفض بشكل كامل ان هو ينام لوحده ينام لوحده ليه يبقى هو قاعد مع ابوه وامه مصدر الحنان والعطف وهو لوحده ويسيبهم وبعد كده ينام في اوضته لا الطفل هياخد الكلام ده تماما انما مش هو برضه اللي بيمشي النظام المفروض ان انا من ساعه آه، يعني في ناس بتقول من ساعه الولاده وفي ناس بتقول من ساعة من ست شهور ان انا خلاص الطفل بيقعد في اوضته آه، م- من اول يوم يتولد ده انا اللي ب- برجحه ان هو من اول يوم يتولد ينام في اوضته والاوضه دي بابها مفتوح والام بتسحله ان هو مثلا بيعيط او بيطالب حاجه آه، بعد كده يبتدي بقى يفهم ان هو مستقل عن ابوه وامه تماما له اوضته له سريره له دولابه له حاجته الخاصه بيه انما لو هو بقى في سن ثلاث سنين الى الان وبينام في اوضه ابوه وامه، ده من الخطا الكبير الطفل بقى حي... الاب والام هيقولوا له بشكل واضح وصريح ان خلاص انت كبرت ما ينفعش تنام في اوضه في, في الاوضه معانا انت ليك اوضه خاصه بيك احنا مش هنستقبلك في الاوضه دي تنام فيها انت ممكن تقعد معانا طول اليوم زي ما انت عاوز انما ساعه النوم انت هتنام في اوضتك ومهما عيطت طول الليل او عاي... وعايز تيجي احنا مش هنستقبلك في الاوضه دي خلاص والطفل طبعا هيتعب في اول يوم ويومين وثلاثه هيقعد يعيط فتره طويله ولكن هو لازم يتعود على النظام اللي احنا عايزينه يمشي عليه ام اميره كانت بتسال ان عندها اربع اولاد وان الاب آه، يعني آه، بدا يتعرف قارين وان ال- هي عملت كل ال ال ال يعني ال- الخير له واتجوز عرفيا كتير وهو عنده حوالي 46 سنه آه، الام ذكرت حته مهمه حته ان هو مش عايز هو رفض المواجهه المباشره وده دي مشكله ال- ال- في مسائل ال- ال- المسائل الاخلاقيات دي ان الاب بيتعرف على ناس كتير احنا بنقول ان لازم لازم في تدخل اقوى من كده مع الاب آه، يعني آه، انا مش عايز ان احنا نقول ان ان احنا نوقع البيت ده لا احنا عايزين نحافظ على البيت ده ولكن البيت ده له قوانين وقواعد اذا تم الالتزام بيها اهلا وسهلا ب- ب- باستمرار هذا البيت اذا لم يتم الالتزام بيها فالبيت ده لازم نمشيه على قواعد حتى لو احنا خسرنا احد اطرافه لذلك آه، الله سبحانه وتعالى ذكر ان احنا لو في شقاق بهذا الشكل نبعث حكم من اهلي وحكم من من اهلها وان هم يوصلوا الى حل آه، ارضاء للاطراف كلها بحيث اننا نقدر نستمر في استقرار هذا البيت اذا اذا كانت المشكله م- ما زالت موجوده والبيت مش قادرين نحافظ على استقراره وان المشكله بتؤثر على الأب- الابناء والبنات وطبعا وسمعه هذا البيت يبقى في حل اخر ذكر الله سبحانه وتعالى واحنا ممكن نخسر احد اعضاء هذا البيت في ان احنا نحافظ على استقرار هذا البيت وتواصله حتى مهما انا بقول برضو ان احنا لازم نوصل الى حل وسط من طريق حكم وحكم وان احنا نحاول نوصل آه، ل- للمواجهه ال- الصريحه الواضحه لل- للأ- لهذا الاب ما نبعدش عنها وان احنا لازم نحط تاثيرات وضغوط عليه كتير جدا ان هو لازم يلتزم اذا التزم اهلا وسهلا اذا لم يلتزم فالله سبحانه وتعالى قد جعل لكل آه، شيء سبيل آه، ام محمد كانت بتسال عن اخطاء الاب آه، وع- آه، ال- ال- لما تكون مثلا الاب مثلا عصبي او الاب عنيف او الاب آه، آه، يعني بيتخانق او بي... هل هي تذكر هذه الاخطاء قدام الاطفال ولا لا بنقول ان ال- احنا دايما بنذكر الخطا ونبرره للطفل علشان نحافظ على الصوره المتكامله للاب الاب ده هو القدوه وهو المثل الاعلى للاطفال آه، احنا بنقول والله الاب ده والله اب كويس واب اب بيحبكم وكل حاجه بس هو معلش هو كان مثلا متخانق في الشغل فطلع خناقه علينا و- وانا ما بكذبش يعني مفيش حد اثناء اليوم لو احنا بنتكلم في شغل 8 ساعات مع مواصلات رايح ومواصلات راجع 10 ساعات يعني مفيش واحد ما بيتنرفزش او ما بيتعصبش في خلال يومه تقريبا ف... فلما بيجي هو بيطلع غضبه في احد الابناء او بيطلع على الزوجه انا ممكن أعت... أ- أ- يعني اعتذر له باي اعتذار كان اعتذار ان هو اعتذار محتمل ولا 1% والاعتذار ده مش معناه ان انا بكذب لكن انا بحاول احافظ على ال... ال... ال... ال... الشكل الكامل لهذا الاب والقدوه والمثل الاعلى ان انا بقول هو خطا فعلا لازم اقر ان العصبيه خطا وان العنف خطا والضرب خطا ال- ال- الخطا ما فيهوش ما فيهوش ان انا اقول لا ان ده مش خطا لا ال- الخطا لازم ان هو يوضح بعد كده ممكن يبريرات اخرى ده موضوع يعني ممكن نعمله بحيث ان الطفل خلاص هو فاهم الصح ايه ولكن الصح ده فلت من البابا من بسبب معين ان هو خرج عن شعوره مثلا في ظرف معين او في طريقه معينه واما المشاكل اللي بين الاب والام لازم تكون داخل ارضتهم مش خارجها ابدا ما ينفعش الاب والام يتخانقوا قدام بعض او هو يزعلها وهي تزعله قدام الاطفال ابدا ابدا لازم يكونوا هم آه، في ال- في جوه ال- اوضتهم نطاق هذه المشاكل كلها وهنتكلم في المساله دي ان شاء الله في الحلقه القادمه آه، كان استاذ عمرو كان بيسال على بنت عندها سنتين وان هو بيسال على تعليم ازاي انها تتحكم في ال- الحمام وان ازاي انها تعمل في الحمام بدل ما تعمل آه، في البوتي دي إن- وان هي عندها آه، طفل اخر او هو عنده طفل اخر عنده تسع شهور فكان وهي البنت اللي عندها سنتين بتمارس بعض العنف ضد اخوها البنت احنا بنقول مساله الثواب العقاب بتبدا من بدري قوي ثواب العقاب بتبدا من سن من حتى من اول الرضاعه اللي احنا كنا اتكلمنا في مساله الرضاعه قبل كده الطفل بيتعود على حاجه معينه ان هو مثلا عايز يرضع فبيعيط ف... فلما ماما بتيجي له وبترضعه هو فهم ان دي الطريقه اللي هو يوصل بيها لحاجته فبقت هو ده ال... ال... ال- اللبن اللي هو محتاجه طريقته العياط الطفل اللي احنا بقى عايزين عايزين نعلمه الثواب العقاب بنقول له انت عايز تبقى عايز تبقى كويس عايز تاخد الشوكولاته لازم ت... ما تضربش اخوك لازم تحب اخوك لازم تعمل له آه الخير لو انت اذيته لو انت عملت غلط على طول حقيقي حن حن حن حن لما بيكون في طفل صغير وجي وراه على طول طفل صغير اخ يعني مثلا آه، فرق تقريبا سنه وثلاث شهور احنا بن- دايما بنقول ان الط... آه، بنخلي الاب والام ان هم يجيبوا مع الطفل الجديد كانهم جابوا جوائز او هدايا من الطفل الجديد للطفل القديم للطفل الاكبر يعني فالطفل مثلا وهو الطفل الاكبر منه بحيث ان الطفل الكبير يبتدي يحب هذا الطفل الصغير ولازم ال- ال- الاب والام يحرصوا في في وجود اطفال في سن متقارب دي على العدل دايما بينهم إن الطفل الصغير ده يصغر بياخد هدايا اكتر مثلا جاله اسبوع جاله آه، جاله حفله جاله ناس كتير جدا جايه تبارك الطفل الكبير بقى شاف ان هو خلاص اهمل في وجود هذا الطفل تبتدي الغيره موجوده لازم ال- الاب والام لازم يكونوا حريصين على ان العدل بين الاولاد في الهدايا في اللي يكون واضحه قدام عينيهم آه، واضحه واضحه عند الاطفال واوضحها للطفل اكتر واكتر ان انا اشوف انا جبت ده جبت لك زي ما جبت له وقعدت معاك زي ما قعدت معاه ولعبتك زي ما لعبته يبتدي بقى الاطفال خلاص فاهمين ان في عدل لما بقى بيحصل خطا من الطفل ويضرب اخوه يبتدي بقى ينطبق عليه مساله العقاب ولكن ده لازم نبدا بمساله الثواب ومساله تعليم الحمام آه، يعني سنتين يمكن شويه بدري احنا بنستنى في سنتين الى سنتين ونص بنبتدي بقى نشغلها كلها بطريقه الثواب فقط انت كل ما تعمل مثلا في الحمام هتاخد مثلا شوكولاته صغيره او تاخد بنعمل لك جدول ونعمل لك صح يبتدي بقى الطفل خصوصا لما بيشوف الجدول ده مثلا متعلق على سريره وعلى باب اوضته وعلى الدولاب يبتدي يلاقي ان مثلا كل ال- ال- الجدول نجوم صح استيكرات او علامات حلوه هو بيحبها يبتدي بقى يت- ي- يتحفز ان هو كل مره خلاص يشوفهم بينادوا الاب والام هم يجوا يشوفوا ان هم بقى عملوا في الحمام فيبتدي الاب هو يعمل له بنفسه ويبتدي اخر الاسبوع يبتدي يح- ي- ي- يفنط الجدول ده ويقول له والله انت عملت 10 مرات ادي دي جايزه كبيره اهي ليك المره دي يبتدي الطفل بقى يحب المساله ويتعود عليها يلاقي ان دي احسن بكتير من هو يعمل في اماكن ثانيه آه الاخت حنان كانت بتسال على ان بنخليها عيد مع احد ال- ال- الابوين والاب الاخر جه عشان ياخده في اجازه الصيف والابن بكل اسف آه، انتحر وهل هو يساءل ولا لا انا بقول ان المساله دي آه، يعني فيها اخذ ورد كتير هل هل هو تم في مساله البلوغ ولا لا ولكن عاني من امراض نفسيه او اعراض نفسيه احنا بنبقى محتارين في مساله هل هم مساءلين ولا لا خصوصا في السن ده فقد ايه درجه ال- ال- التعب العقلي او التعب النفسي اللي كان فيه في وقتها قد ايه هو برضه هنقول هو بيتحاسب ولا لا ودي مش مش هنقدر نحكم فيها بش بالتليفون فقط لازم لازم من حضرتك تقابلي طبيب او تقابلي حتى شيخ وهو ومساله بقى هو هيتحاسب ولا لا دي امرها الى الله سبحانه وتعالى حق- يعني سواء احنا كنا قلنا اه او قلنا لا دي امرها الى الله وربنا سبحانه وتعالى نساله ان هو يرحمه باذن الله سبحانه وتعالى لكن انا عايز الفت نظر مساله طبعا مساله الطلاق ومساله ان ال- الابناء يروحوا عند طرف ويسيبوا الطرف الاخر مده 10 سنين ده من من, من الاخطاء ال- الشائعه الفظيعه وان القانون قانون الحضانه بي بي بيحكم برؤيه الطفل لمده ساعه واحده في الاسبوع ده وقت قليل جدا لازم الطر- الطرف سواء كان الاب او الام الطرف اللي اخذ الاطفال عنده في فتره حضانه او او ان هو اتربى معاهم او الاطفال اختاروه لازم هو الطرف ده يقول لاولاده روحوا زوروا ابوكم روحوا زوروا امكم لا روحوا اقعدوا معاه وتعالوا اخر اليوم هو اللي يشجعهم وما نلاقيش بقى ان الطرف الاخر بيروح بقى محافظ على الاطفال ومش هرجعكم لامكم اقعدوا معايا ده امكم دي مش عارف كذا وكذا وكذا واحنا كنا بنتخانق وكنا بنصوت ومش مستحملين بعض لا لازم لازم الام بتكلم مطلقها او ال- او الر- الاب بيتكلم مطلقته ويقول لها انا هبعت لك الاطفال لو سمحت احنا احنا محافظين على شعورنا على على سلوكياتنا احنا بنحب بعض ولكن حصل ما حصل وانفصلنا فبعد اذنك انا هبعت لك النهارده اطفال يقعدوا معاكي وهم يرجعوا لي النهارده او بكره ونلتزم باتفاقاتنا بدل ما احنا نقعد ال- كل واحد محرج على الاولاد ما يروحش يشوف ابوهم او ما يروحش يشوف ابوهم الاولاد هم اللي بيخسروا في الاول وفي الاخر وواضحه نتيجه الخساره وصلت لايه اخر سؤال كان من ام هنا كانت بتسال على بنت عندها اربع شهور ولكن هي الام المشكله ان الام متردده وان التردد ده هي اخذته عن مشاكل كان موجوده في آه، الج- الج- الاب والام يعني الجد والجده للبنت اللي بتسال عنها ب- وان اللي هي التردد ده بيكون يعني هي بتقول ان هو موجود في اخواتها وان هو الاب ابو البنت هو ال- البنت اللي عندها اربع شهور اللي هو جوز السائله هو اللي بيلاحظ التردد الكتير ده بنقول برضو ان ان التردد في النساء اكتر من الآ- الاباء الاباء او الرجاله عموما بيبقوا عمليين اكتر خصوصا في مسائل البيع والشراء عن عن ال- الستات فالستات بتبقى صحيح متردده ال- بت- بنتعود ان احنا ازاي ناخد قرار ونخش على طول في ان انا اخدت قرار لو انا اخطات في القرار ممكن ابقى اصلحه في المرات الثانيه لكن ال- ال- عشان ابتدي أت- اعالج التردد لازم ابتدي اتخذ الج- قرارات وان كانت في حاجات بسيطه بعد كده القرارات بتكبر في حاجات اكبر بعد كده ان انا احكم على قراراتي سواء كانت بالصح والغلط برضه هرجع اقول ان ال- الأب- ال- الرجال عموما كانوا هم اكثر اخذا للقرارات عن النساء ودي طبيعه و- وبرضه في في ليها حل آه، انا شرفت وسعدت بلقاء حضراتكم وبكده نكون وصلنا الى اخر هذه الحلقه من آه، طفوله مستقره على امل ان القاكم في الاسبوع القادم وكان معكم الدكتور محمد الشامي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته منح الكريم لخلقه لا تحسب